بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين ناخد موضوع تاني من ايه في سفر ايوب تبدو غريبه شويه بتقول الله يغرمك باقل من اسمك الله يغرمك باقل من اسمك تعالوا نفهم جت فين ومعناها ايه لانها ممكن تخلينا يعني نزداد حكمة ويتحط في قلبنا خوف ربنا أجاب صوفر النعماتي صوفر النعماتي ده واحد من أصدقاء أيوب الكبار اللي كانوا بيجادلوه وبيتعبوه بالكلام فبعد ما في أيوب 11 أيوب 11 فكان ايوب بيعترض وبيقول غلط اللي حصل وده مش مظبوط ومش معنى ان انا يعني انسان كويس يحصل فيه كده تقولوا عليا وحش وكلام زي كده فاجاب وقال اكثرة الكلام لا يجاوب وانت فاكر لما هتتكلم كتير يا سي ايوب مش هنعرف نرد عليك ده الاسلوب الغلط طبعا في التعزية ام رجل مهذار يتبرر كلام صعب أوي اعتبر الراجل بيهزر يعني أصلفك يفحم الناس يعني كبريائك هي هيفحمنا يعني أم تلخ وليس من يخزيك زي تلك يعني يعني عمال تقول كده كلام كلام ومحدش عارف يرد عليك إذ تقول تعليمي زكي وأنا بار في عينيك يعني أنت بتقول أنا زكي هنا مش smart يعني زكي معناها نقي فأنا كويس وأنا نقي وأنا بار في عينيك يا رب لكن يا ليت الله يتكلم هي دي بقى اللي حصلت في آخر السفر خالص فضل ربنا ساكت إنما صوفر الحكمة قال يا ريت ربنا يتكلم ويرد بنفسه عليك بس أيوب ما كانش قادر يسمع ربنا بسبب الغل والغيظ والغضب فمعرفش يسمع لما هدي خالص مع كلمات أليهو واتكسر شوية كبرياء وسمع ابتدى يسمع ربنا يا ليت الله يتكلم ويفتح شفتيه معك ويعلن لك خفيات الحكمة يعني لو ربنا وعاك شوية أنها مضاعفة الفهم يعني أنت فاهم بس اللي أنت فاهمه فيه ضعف وضعف وضعف كلنا فاكرين نفسنا فاهمين على فكرة في أضعاف من الفهم ناقصنا زي واحد في أولى ابتدائي واخد شهادة التخرج يعني من أولى ابتدائي فمعتبر نفسه فهامة يا ابني لسه كتير تعلم أن الله يغرمك بأقل من اسمك إذا كلما الإنسان ازداد حكمة كلما عرف أن الغرامة أيا كانت الغرامة اللي بتدفع على الأرض أقل جدا من استحقاق خطايانا وده ملخص الكلام الغرامة اللي بتدفع على الأرض اللي هي شوية التعب ولا الذل ولا التجارب ولا الضيق أقل جدا من آثامنا لو هنتحاسب صح لا طبعا الغرامة اللي اتدفعت دي ولا حاجة دي بقى محتاجة ايه مضاعفة الفهم عشان توصل لدي عاوزة حكمة فسوفر النعماتي بالرغم ان كان كلامه قاسي انما قال حكمة حلوة هنعيش معاها دلوقتي أن الله يغرمك بأقل من اسمك مهما حصل أإلى عمق الله تتصل أم إلى نهاية القدير تنتهي هو أنت جبت آخر ربنا أنت بتتكلم كأنك فاهم ربنا كل كويس هو أعلى من السماوات فماذا عساك أن تفعل هتجيب آخره إزاي أعمق من الهاوية فماذا تدري أطول من الأرض طوله وأعرض من البحر يعني ربنا مش ممكن تجيب اخر مش ممكن تجيب كل حكمته هو عارف بيعمل ايه ان بطش او اغلق او جمع فمن يرده يعني لو عمل اي حاجة محدش يقدر يقول له لا هو عارف بيعمل ايه لان هو يعلم اناس السوء ويبصر الاسم فهل لا ينتبه تفتكر ربنا مش واخد باله من اللي بيعمله يعني عمل ايده كده فخبطت فيك هو عارف كويس بيعمل ايه أما الرجل ففارغ عديم الفهم الواحد فينا مخه فاضي مش فاهم ربنا وكجحش الفراء الفراء اللي هم الحمار الوحشي ده مشهور في تشبيهات العهد القديم الزار كان بيشوفوه كتير وده حيوان لا يروض يعني ايه غير الحمار العادي او الحصان العادي صعب جدا ترويضه ويعيش في البرية ما يقعدش أبدا في حظيرة ولا في حتة كويسة فيقول كجحش الفرع يولد الإنسان يعني الإنسان بيتولد كده وهو يعني هايج كده مش معروف هيروح فين إن أعددت أنت قلبك دي الكلمتين اللي هننشغل بيهم دلوقتي سوفر بقى بيقول لأيوب كلمتين كويسين يقول له إن أعددت قلبك أو بسطت إليه يديك إن أبعدت الإثم الذي في يدك ولا يسكن الظلم في خيمتك يعني لو أنت جهزت قلبك ورفعت إيديك لربنا وبطلت تعمل أي حاجة غلط ترفع وجهك بلا عيب تبقى ليك عين تكلمه لما تكون نظفت قلبك ورافع إيديك وبعيد عن الغلط وتكون ثابتا ولا تخاف يعني لو حياتك نقية تبقى واقف قدام ربنا مش خايف من الدينونه لأنك تنسى المشق ساعتها حتى شوية التعب اللي شفتهم هتنساهم كمياه عبرت تذكرها حتى في ال في الانجليش يقول لك ميه اتدلقت يعني خلاص تجربه والعمر كله زي ميه اتدلقت خلصت العمر كله كوبايه عملتها كده تاخد دقيقه نص دقيقه وفوق الظهيرة يقوم حظك الظلام يتحول صباحا هيجي اليوم يعني يا أيوب الدنيا هتنور وهتبقى الحكاية حلوة اتكلم على الأبدية كمان وتطمئن لأن يوجد رجاء هنا ابتدى يقول كلام كويس تتجسس أو تتحسس حولك وتضطجع آمنا يعني تطمن أن كل حاجة في مكانها طبيعية وتنام نومة هادية ده في نهاية العمر نهاية التجارب يعني وتربض وليس من يزعجك يعني تنام نومة هادية محدش يضايقك ولا يقلقك ويتضرع إلى وجهك كثيرون النهاردة بنقول يا أيوب اشفع فينا يتضرع إلى وجهك كثيرون يعني لو عديت التجربة بنجاح تتزكى يقول كده التعبير لأنه طوبى للرجل الذي يتزكى في التج... لا يحتمل التجربة إذا تزكى ينال إكليل فالنهاردة أيوب واحد من القديسين اللي في السماء أما عيون الأشرار فتتلف لو فضلت بقى عنيد مع ربنا وبتجدف على ربنا أنت كده عينيك دي هتروح ومناصهم ملجأهم يبيد ورجائهم تسليم النفس يبقى كل اللي نفسك فيه تطلع نفسك وتموت وخلاص أنا عاوز أنشغل معاكم بالآية بتاعت إيه بتاعت الله يغرمك بأقل من اسمك لأن المعنى ده يدينا حاجتين حلوين قوي فضلتين يقولوا الاباء من غيرهم مفيش سما تواضع وخوف ربنا الله يغرمك باقل من اسمك مهما حصل في حياتك من متاعب واوجاع افتكر المعنى ده الله يغرمك باقل من اسمك اللي انت عملته كله لا ده انت الغرامه اللي بتدفعها دي ولا حاجه ده بس كده حاجه عشان بس تعرف انه ايه كان غلط اللي عملته المعنى ده موجود في قصة في سفر عزرة أحكي لكم حكاية عزرة بسرعة عزرة ده أشهر كاتب تقريبا في العهد القديم كاتب يعني إيه فئة الكتبة اللي انحرفوا في زمن المسيح دي فئة محترمة جدا الكتبة دول كانت شغلتهم جماعة من اللاويين المخصصين لنسخ الكتب المقدسه ولازم يحفظوها يحفظوا الأجزاء اللي عليهم ينسخوها عشان لو حصل حاجة في الكتب تبقى هم حافظين وعندهم دقة غريبة في تسجيل النصوص ونسخها وكانوا ممكن يفسروا عشان كده المسيح استخدم لفظة كاتب دي علينا احنا قال كل كاتب متعلم في ملكوت السماوات في العهد الجديد يشبه رجلا رب بيت يخرج من كنزه جددا وعتقاء يعني ربنا كان معنى في كلمة كاتب أو كتبة معنى جميل بالنسبة له الكاتب هو الشخص اللي يحب الإنجيل ويحفظه ويذاكره كانوا يسموه كاتب اللي هي في لغتنا النهاردة في الأب يعني أغنسطس أغنسطس اللي هو القارئ دي مش مجرد واحد بيعرف يقرأ أغنسطس دي رتبة معناها أن هذا الشخص يعي كلام الكتاب ويستطيع أن يعلمه فدي كانت رتبة الكتبة عند اليهود عزرا ده كان كاتب تقي واتوجد في زمن السبي السبي انتوا عارفين اليهود اتسبوا بسبب بعدهم عن ربنا وبزمن الفرس اعلنوا ممكن يرجعوا اليهود فعزرا خد حمله من اليهود عشرات الالاف وقرر يرجع يعمر بلاد اليهود وعزرا وهو راجع كان طول السكه صوم وصلاه لانه راجل تقي فعلا وبعدين فعلا وصلوا اورشليم وابتدى يعمر وكان راجل جميل قوي فعزرا تسع حصل ماساه ايه الماساه اللي حصلت اكتشف لما رجع ان كتير قوي من اليهود المقيمين في اورشليم بقالهم سنين لان ما كانش في تعليم ولا عباده بما فيهم رؤساء كهنه وكتبه اتجوزوا ستات وثنيات وجابوا منهم عيال وعذرا بقول لكم راجل ستريت وحافظ الشريعه مدقق جدا في حياته فبسبب غياب التعليم الدنيا باظت خالص فيقول لما كملت الايام تقدم للرؤساء تقدم الي الرؤساء لما بقى الجماعه استقر بقى وعمل هو مش واخد باله من الكارثه دي عمال بقى يبني وفرحان قوي ان الناس رجعت وتسكن في اورشليم وهيعمروا فقالوا له عاوزين نقول لك حاجه بس هدي اعصابك عشان لما تسمعها وعارفين وايه ما يحتملش الغلط قالوا له شوف هنقول لك حاجه على فكره احنا لم ننفصل من شعوب الاراضي يعني احنا دبنا في الشعوب دي كانت وصيه صريحه اوعوا تدوبوا وسط الشعوب اوعوا تتجوزوا منهم لان ده معناه انتهى الشعب عشان كده ده نفس التعليم المسيحي لغايه دلوقتي ممنوع منعا باتا ارتباط انسان مسيحي بشخص غير مسيحي دي وصيه عهد قديم وعهد جديد اي شركه بين النور والظلم فقالوا له بص الحقيقه اولادنا اتجوزوا ولادهم وبقوا يعبدوا اوثانهم والحكايه باظت خالص اتخذوا من بناتهم النص قدامكم لانفسهم ولبنيهم اختلط الزرع المقدس بشعوب الاراضي وكانت يد الرؤساء والولاة في هذه الخيانة يعني إيه بصراحة من كبير لصغير عاملين العمايل دي يعني ما تفتكرش شوية ناس صغيرين عملوا كده حتى الرؤساء والولاة عملوا كده فلما سمعت هذا الأمر مزقت ثيابي وردأت وردائي ونتفت شعر رأسي ودقني وجلست متحير مش عارف أعمل إيه طيب أقول للناس إيه ده متجوزين ومخلفين واللخبطة دي جايبة من الكبير للصغير جلست متحيرا فاجتمع الي الناس شافت منظره لان الراجل بيخاف ربنا فحس انه دي جريمه في حق ربنا ومش عارف يحلها هنعمل ايه طيب ارتعد كل اللي بص في وشه وشاف الدموع في عينيه وده بقى محبوب عندهم ارتعت من كلام اله اسرائيل كل الناس اترعبت من اجل خيانه المسبيين وانا جلست متحيرا الى تقدمه المساء ما بياكلش لغايه بالليل وحزين وقاعد على الارض ومش عارف يحلها مشكلة ضخمة وبعدين عند تقدمة المساء كرجل روحاني بقى قام يصرخ لربنا يقول له مش عارف حلها مشكلة أكبر مني ومصيبة كبيرة ومش عارف أعمل إيه فقال إيه بقى أنا عاوزكم تسمعوا الكلام الجميل اللي صلاه عذرا عشان قريب للمعنى اللي بيقوله أيوب في سفر أيوب قمت من تزللي وفي ثيابي وردائي الممزقة جسوت على ركبتي وبسطت يدي إلى الرب إلهي نفس الفكرة اللي في أيوب وقلت اللهم إني أخجل وأغزى من أن أرفع يا إلهي وجهي عن نحوك أنا مش قادر أرفع عنايا فيك مع أن عذرا مش غلطان بس إحساس المسؤولية لأن ذنوبنا قد كثرت فوق رؤوسنا وآثامنا تعاظمت إلى السماء اللي احنا عملناه ده كتير قوي يا رب وافترينا شوفوا بقى الكلمة الجميلة اللي جاية دي بعدها بشوية قال إيه وبعد كل ما جاء علينا لأجل أعمالنا الردية حكاية السبي دي وآثامنا العظيمة لأنك قد جازيتنا يا إلهنا أقل من آثامنا نفس المعنى اللي في صوفر النعماتي الله يغرمك بأقل من اسمك فاهمين ازاي هنا بيقول له ايه قد جازيتنا يا إلهنا أقل من أسامنا بصراحة السبي بكل الذل اللي فيه طلع ولا حاجة جنب اللي احنا عملناه ده انا ما كنتش عارف ان الفساد يا رب وصل لغاية الدرجة دي ده اللي بتعمله فينا ده قليل قوي ده لانه راجل صادق مع نفسه وتائب وعارف حق ربنا فقال لا ده احنا افترينا ده السابي ده ولا حاجة بقى واعطيتنا نجاة كهذه وكمان ايه سايبنا نرجع ونعمر وكانك راضي عننا وادي في مشاكل قد كده افنعود ونتعدى وصاياك ونصاهر شعوب هذه الرجسات اما تسخط علينا حتى تفنينا ده بيقول له حقك يا رب تفنينا بصراحه انت ساكت ليه اللي زينا يستاهل الفناء والعدم فلا تكون بقية ولا نجاة أيها الرب إله إسرائيل أنت بار لأننا بقينا ناجين كهذا اليوم كنا بس عايشين يا رب يبقى أنت بالك طويل جدا وتبقى فعلا بار حتى لو عايشين في أصعب الظروف تبقى رحمة منك يا رب أنا عاوز أؤكد فكرة إيه يغرمك ها بأقل من اسمك لأنك لما بتتذمر تبقى مش فاهم حاجة خالص انت عارف لما تبقى واخد مخالفة كبيرة ومتوقع في المخالفات مثلا بتاعة العربية تدفع ألف جنيه فيرجع الراجل يقول لك مخالفاتك السنة دي مية جنيه تاخد نفسك تقول الحمد لله في ناس تعمل ايه بقى يقولوا لها 100 جنيه وتقول ليه يا اخي ده انت جاي اساسا بتقول شكلي معديه الالف طلعت 100 جنيه خلاص طلع ال 100 جنيه واسكت فاهمين ازاي دي غرامة غرامة أقل كتير قوي ده أنت ركنت 100 مرة سكند وكسرت 100 إشارة و... لو حسبت نفسك تطلع الغرامة مليون فيقول إيه لأننا بقينا ناجين كهذا اليوم ها نحن أمامك في أسامنا ليس لنا أن نقف أمامك من أجل هذا أنا برضه أقول لكم خلصت إزاي عشان تعرفوا أن الصلاة قد كده بتفرق مع ربنا وهو بيصرخ كده كل الناس اتجمعت حواليه وتهزت جدا وقف شاب من ال- ال- التلاميذه ال- سبط لاوي يعني قال له يا عذراء احنا كلنا وراك الغلط ده لازم يتصلح وكل راجل لازم يمشي الستات الوثنيه بعيالها هو ما كانش قادر يطلب الطلب ده هو حس انه صعب قوي لان الموضوع بقاله سنين ومتفاقم ومتشعب فوقف شاب جريء قال له لا مش ده حق ربنا يمشي على الكل فبص لعينيهم لقاهم كلهم مستعدين وحصلت نهضة وثورة كل الناس رجعت الستات الوثنية بعيالها شوفوا عشان يرجعوا طبعا كان طاير من الفرحة بعد كده لدرجة كان عاوز يخلصها في أسبوع قالوا له لا بالراحة بقى دول ألفات والمطر نازل علينا اليومين دول وحطوا له نظام كل قبيلة تجيب الناس الحالات اللي زي كده و- ويراجعوا عليها ويمشوها و- وأحكمت تماما وتنقى الشعب بسبب صلاة عذراء الك- الكاتب تاني فكرة الله يغرمك بأقل من اسمك شوفوا في مراسي ثلاثة في آية جميلة تقول إيه لماذا دي اللي بنقولها في في الجمعة العظيمة لماذا يشتكي الإنسان الحي الرجل من قصاص خطاياه ليه يا بني آدم يا إنسان وانت عايش بتشكي من قصاص خطاياك بص كده وخليك فير خليك عادل بذمتك انت ما تستاهلش عقاب واكتر كتير من اللي بيحصل لماذا تشتكي من قصاص خطاياه لنفحص طرقنا لما تشتكي قول له طب عارفين زي ايه زي مره حد بيحكي لي بيقول لي رحنا قدمنا طلب نطلع الورق من اللجنه لان حسيت انه ايه ان انا مظلوم بس كان واخد ولي امره فطلعوا ورقه انتوا عارفين بقى ساعات اللجان تعمل كده طلع ورقه الامتحان فالمشرف ده على اللجنه ولا ايه طلع له الورق وبعدين قال له بص يا فلان اداها الولي الامر قال له احكم انت كان واخد زهر اتنين من عشرة حاجة زي كده يعني بنفس المعنى فبص وقعد يقلب في الورقة طبعا الدنيا فاضية خالص مفيش أس- إجابات خالص يعني تعتبر سلم الورقة للراجل قال له متشكر جدا قال له اتنين من عشرة كتير عليه خالص ده أب بيقول على ابنه to be fair يعني انتوا كارمينه في الاتنين من عشرة هو عملها قال كده امتى لما طلع الورقة وبص فيها لنفحص طرقنا راجع حياتك ونفسك كويس هتعرف ان اللي ربنا بيعمله ده اقل جدا من إثمك عشان ايه ما نتذمرش كل ده غرضنا ايه لما تحصل تجارب او ضيقات الواحد ما يعترضش كأنه too much لا it's not too much الحقيقة ده أقل مش أكتر لنفحص طرقنا ونمتحنها ونرجع إلى الرب الحل إيه مش تعترض وتقول كتير وقليل لنرجع إلى الرب لنرفع قلوبنا وأيادينا إلى الله في السماوات ونقول له نحن أذنبنا سيمبلي ده المطلوب عاوز كل حاجة تتصلح بطل الاعتراض وبطل التذمر وبطل الشكوى المهم انك توصل لدي نحن اذنبنا وعصينا انت لم تغفر المره دي التأديب ده معناه انك انت زعلان مش مهم أدبنا زي ما تأدبنا بس عاوزينك تغفر فهمتوا الفكرة التأديب ده يا رب اللي يخوفني منه تكون لسه زعلان ومش مسامح اعمل فيا اللي انت عاوزه بس سامحني فهمتوا المعنى نحن أذنبنا وعصينا واللي احنا خايفين منه تكون ما سمحتش اعمل يا رب فيا لكن سامحني وإلا انت راحت مني الأبدية معنى مكمل للفكرة ايه تعبير قاله بولس الرسول تعبير جميل وعميق يهمنا نفهمه بتوع عهد جديد لما يقول الخطية خاطئة جدا احنا ساعات يتهيأ لنا ان الخطية عادي كل الناس بتكذب كل الناس بتشتم كل الناس بتدين فعادي يعني مفيش عادي الخطية جريمة الخطية خاطئة جدا ده تعبير كتابي لأنه احنا بنوزنها بموازيننا احنا على بعض كل الناس بتعمل كده الحقيقة كل خطية دي جريمة في حق الله فلو عاوز تعرف بالظبط وتتحاسب مظبوط لا ده الموضوع كبير دي اتقالت امتى في روميا سبعة لما كانوا اليهود متخانقين مع الامم مين المسيحي واللي يستاهل يبقى مسيحي فبولس قال لهم اي حد هيصدق ربنا ويدخل من باب الايمان والمعموديه هيبقى مسيح قالوا له احنا كده هنتسنى هنتسوى بشويه الامم دول اللي كانوا وثنيين قال لهم افرض تتسووا بيهم مش مش امنوا بالمسيح زيكم قالوا له يعني احنا الناموس اللي عندنا ده بقى راح كده من غير لزوم قال لهم الناموس ما, ما نفعكوش الناموس طلعكوا غلطانين ما طلعكوش حلوين فابتدى بقى ايه يجادل الفكره فبيقول لهم ماذا نقول هل الناموس خطيه عاش العيب مش في الناموس بل لم اعرف الخطيه الا بالناموس لما الناموس قال لي لا تسرق لا تزني لا تشهد بالزور بقى اللي يشهد بالزور عامل خطيه فالناموس كشف عن الخطايا مش الناموس هو اللي وحش فاني لم اعرف الشهوه لو لم يقل الناموس لا تشتهي ما لقريبك مثلا ولكن هي بقى الحته دي الفلسفه بتاعت بولس الحلوه الخطيه وهي متخذه فرصه بالوصيه انشات في كل شهوه عارفين الممنوع مرغوب لما ربنا قال لا تشتهي قلت اه طبعا طب ده حاجته حلوه يعني ايه ابتديت ابص بقى لقريبي واشتهي يعني انا كنت بشتهي مش مركز دلوقتي الشهوه تضاعفت بعد الوصيه كنوع من العند البشري او الرغبه الخاطئه اما انا كنت بدون الناموس عايش بغلط لكن مش دريان لما جاءت الوصيه عاشت الخطيه بعد الوصيه بقت مفضوح بقيت كل يوم بغلط عشرات الاخطاء بالقانون مسجل عليا فوجدت الوصية التي للحياة يعني ربنا جاب الوصية عشان الناس تعيش بيها هي نفسها صارت لي للموت يعني ربنا قال الوصية دي عشان يعلى بمستوى الناس والناس تعيش حياة كويسة بقت الوصية دي ماسكة علينا الخطايا ومطلعانا كلنا مجرمين فالخطية وهي متخذة فرصة بالوصية خدعتني بها وقتلتني إذا الناموس مقدس الوصية مقدسة عادلة صالحة هل صار لي الصالح موتا يعني بقت الحاجة الحلوة جابت لي الموت مش مش الناموس اللي جاب لي الموت امال ايه الخطية لكي تظهر خطية منشئة لي بالصالح موتا يعني الخطية من من بشاعتها جاب خلت الوصية اللي اتعملت عشان تنجيني كملت عليا وبقت ضدي اثبتت عليا خطيتي فهنا قال ايه لكي تصير او لكي تظهر أن الخطية خاطئة جدا بالوصية ناخد المعنى من آخره عشان ده اللي يهمنا ما نظن أن الخطية هينة في الحقيقة في العدل الإلهي الخطية خاطئة جدا عارف لما تروح بلد ومثلا احنا عادتنا كمصريين مثلا تشرب حاجة وترمي الكوباية في الشارع تعمل دي بقى في بلد مفيش داعي نقول أسماء تفاجأ طلع لك واحد من تحت الأرض ظابط يعني يقول لك مثلا 200 يورو مخالفة مخالفة على الكوباية تعالى لم في مصر كوبايات لها فانت تقول لا ايه ده كتير قوي ده الكوبايه كلها ب- بيورو مثلا نظامنا كده فالخطيه خاطئه جدا اذا الواحد ساعات يتهيأ له ان الخطايا بتاعتنا ايه يعني لما جبت سيره واحد يعني عارف سيره واحد دي تدخلك جهنم ده نظام ربنا فكونك ما دخلتش جهنم حصل لك مشكله في شغلك فقلت اصل انا لساني طويل بدي- بدين الناس يبقى يغرمك بايه باقل من اسمك تسكت خالص وتشكر ربنا على المشكله اللي في شغلك وتقول ده كتر خيره قوي على كده لحسن دي بتاعت 200 يورو فاهمين الخطيه خاطئه جدا يعني احنا معاييرنا مختلفه خالص ربنا بيشيل عننا جهنم لان ده بقى قصاص خطايانا الحقيقي فعمال يزيح ده كله ولما يجيب لنا كده غرامة صغيرة عشان يورينا نتائج عمايلنا ما نشتكيش ده الواحد يبوس ايديه وشه وظهره ويقول له اشكرك يا رب لانك غرمتني اقل جدا من اسمي في دانيال تسعة نفس المعنى شوفوا القديسين الحلوين اللي فاهمين ربنا يقول له لك يا سيد البر أما لنا فخزي الوجوه كما هو اليوم لرجال يهوذا ولسكان اورشليم ولكل اسرائيل والبعيدين والقريبين من اجل خيانتهم التي خانوك. انت يا رب بار، انت صح، انت معاك حق في كل اللي بتعمله. احنا ملناش غير الخزي، الخزي يعني نحط راسنا في الارض ونقول له معاك حق. اللي انت بتعمله معاك كل الحق. هي دي بقى الرسالة اللي عاوز أوصلها لما تحصل تجارب مهما كانت تقيلة الشاطر اللي يوصل دي اللي يوصل يقول له نحن أذنبنا يا رب أنا أستاهل كتر خيرك على كده أشكرك على كده بس اغفر بس سامحني أنا مش زعلان من إيدك التقيلة أنا بس عشمان في رحمتك الواسعة اعمل فيا اللي أنت عاوزه بس ما تحرمنيش من جهنم في الآخر غرمني هنا ولا تسجنيش هناك غرمني دلوقتي زي ما انت عاوز الحل يمشي ازاي بقى سوفر ده اقترح بقى قال له شوف يا ايوب عشان تطلع من المأساة اللي انت فيها الوجع القلب ده كله والاعتراض والتذمر والتعب قال له ان اعددت انت قلبك وبسطت اليه يديك وبيكلم واحد مجرب مجرب ومتذمر ومش عاجبه ومعترض وشايف ده كتير قوي إن أعددت قلبك وبسطت إليه يديك أول خطوة في خروج المجرب من التذمر إنه يراجع قلبه حضر قلبك ادخل جوه قلبك كده وإيه وهدي نفسك شوية كده وما تقعدش تقول ده ظلم دي قسوة ده افترى أنا كنت عملت إيه في غ... بلاش الكلام ده أعد قلبك لاستقبال رسالة من الله ما تقعدش تسمع صوت نفسك اسمع صوت ربنا لأن القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه هتقولي طب ما أنا كويس وأعمالي صالحة قلبك مش كويس أنت بتقيس نفسك بمنظر من بره الله فاحص القلوب ربنا لا محتاج تبرعات ولا محتاج وعظات ولا مين قال إن الكلام ده يوزن عند ربنا ربنا بيبص على القلب والقلوب مليانة لخبطة فأعد قلبك يبقى التجربة مين ليه جاية عشان الحتة دي عشان تنظف القلب عشان تصلح حاجات من جوه ربنا مش فارق معاه من بره كتير بره ده سهل قوي إن أعددت أنت قلبك هتطلع منها لو فهمت إن الرسالة بتخاطب قلبك بتنظف جواك هتقبلها وتستفيد منها لنفحص طرقنا ونمتحنها ونرجع إلى الرب لنرفع قلوبنا وأيدينا فبطرس الأولى يقول معلمنا بطرس رسالة جميلة يقول يا جماعة الستات بالذات بلاش الزينة الخارجية اللي معطلاكم تركزوا على القلب اللي يفرق عند ربنا في اليوم الأخير زينة الروح الوديع الهادي اللي بيسموه بقى إنسان القلب الخفي الواحد فينا في اتنين في إنسان خارجي يتعاجب بقى بالشعر وبالذهب وبالمنظر وباللون وال... وده كله في الآخر تراب وفي إنسان القلب الخفي هو ده الحكم ده اللي يفرق عند ربنا ده اللي ربنا بيشتغل عليه طول العمر عديم الفساد زينة الروح الوديع الهادئ الذي هو قدام الله كثير السماء يبقى التجربة بتعمل ايه بتنسيك منظرك من بره وبتركز بقى معاك على جوه افهمها اي ضيقة او تجربة معناها يلا نشتغل على القلب يلا ننظف القلب مش مهم المنظر من بره بقى كفاية خلينا نركز على المفيد لأنه أمام الله كثير الثمن وربنا هو الحكم إيه يعني لما الناس كلها تمدح فيك وتغني عليك طول حياتك استفدتش حاجة إنما في اليوم الأخير هي شهادة ربنا اللي هتفرق رأيه فيك إيه هو ما بيبصش على بره بيبص على جوه على طول تاني رسالة عشان تقبل التجربة ابسط يدك يقول له إن أعددت أنت قلبك وبسطت إليه يديك يعني إيه عشان تطلع مستفيد من التجربة صلي ارفع ايديك وقول له يا رب أنا استاهل اعمل زي عذرة وزي دانيال يا رب أنا استاهل أنا مش هعترض أنا بس ب... عاوزك تسامحني عاوزك تنظف قلبي عاوزك تقبلني في الآخر عاوزك تعدي الأيام بالطول بالعرض زي ما أنت عاوز بس في الآخر عاوز غفران وأبدية ابسط يدك لما تقول له نحن لنا خزي الوجوه يعني احنا نستاهل تعجب ربنا وتفرحه لما تقول له يا رب انت غرمتني اقل من اسمي اشكرك لان الغرامه جت على كده اشكرك قوي على كده عشان كده يعقوب يقول ايه ان كان احد تعوزه حكمه دايما في التجارب بيبقى الواحد مش عارف مش فاهم مش فاهم ربنا قصد ايه بيعمل كده ليه طب عاوز ينظف ايه بالظبط ان كان احدكم تعوزه حكمه فليطلب ابسط يدك فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطى له لما ترفع ايديك كتير وتقول له يا رب فهمني عاوز ايه انا قابل كل حاجه بس ساعدني اصلح نفسي ظبط انت القلب اعمل فيها اللي انت عاوزه بس عالجني من جوه فمزمور يقول بسطت إليك يدي نفسي نحوك كأرض يابسة سلاد يعني بوز كده يعني فترة موسيقية أو فترة دموع يعني أنا مستني حط إيدك بقى وصلح الرسالة الثالثة قال له إن أبعدت الإثم الذي في يدك ربنا لما بيغرمك معناه إن في لسه خطية لازم تتشال التجارب بتشاور على حاجة غلط لازم تتشال يا ترى دي أنانية ولا كبرياء ولا شهوات ولا طمع ولا غيرة ولا حقد ولا تعلق بالدنيا في حاجة في حاجة لازم تفهمها في مرض جوه فبدل ما تقعد تعترض تعترض تعترض خلينا نستفيد وندخل في المفيد إن أعددت قلبك وبسطت إليه يديك إن أبعدت الإثم عن يديك في حاجة غلط الدنيا مش ماشية لأن في إثم في يدك ولا يسكن الظلم في خيمتك ما تسيبش حاجة جواك غلط في مشاعر ضلمة جوا لسه لازم تطلع وراك وراك لغاية ما الضلمة دي تطلع عشان كده فشي يقول اغتسلوا تنقوا اعزلوا شر أفعالكم من أمام عيني كفوا عن فعل الشر كل حاجة غلط لازم تتشال هنا برضو فكركم بحاجة كده من كلمات بولس الرسول لما كان حصل أزمة في كورنثوس وشاب كده وقع في خطية وحشة زنا المحارم والناس سمعت وبقت بتتكلم في الموضوع ومستنيين بولس ياخد موقف فكان شديد قوي كنيسة جديدة وهما اساسا مجتمع فاسد فلو فوت مره كله هيغلط قال لهم ده يطلع بره الكنيسه وده ما يتناولش وده محروم وده واعزلوا الخبيث من بينكم وبعدين قال بقى قاعده مهمه قوي قال لهم ألستم تعلمون أن خميرة صغيرة تخمر العجين كله أنت يمكن شكلك كويس وأخلاقك حلو والناس شايفينك راجل متدين بس في خميرة صغيرة لازم تعزل ولازم تعزل بشدة خميرة صغيرة خميرة فاسدة يعني تخمر العجين كله احنا بقى بندور على دي لما تحصل ضيقات اقعد دور ايه بقى الخميره الصغيره اللي لازم تتشال اللي لو اتثابت هتضيع كل حاجه يبقى في وسطك خطيه او خميره مش مفروض تتساب ما تقعدش تعترض وتقول الغرامه كبيره لا الغرامه قليله بس الغرامه قيمتها انك تعرف الخميره الصغيره اللي بتخمر العجين اللي لازم تتعزل ولازم تتشال الخطيه اللي انت مش راضي تسيبها لا لازم تسيبها وربنا عمال يقول لك كده بقاله مده ومش نافع معاك الكلام لما ابتدى يدفعك غرامه افهمها بقى اعزلوا الخبيث من بينكم عشان كده في المزمور يقول حتى تكون جميع اقوال فمي وفكر قلبي مرضيه امامك اتاري يا رب انت ورايا ورايا لغايه ما توصل لكده كل كلمه وكل فكره تطلع صح مش عاوز غير اقل من كده هيفضل يدعك وينظف ويشتغل لغايه ما تكون اقوال فمي وفكر قلبي مرضيه امامك ندخل على الرساله اللي بعدها نفس التوصيات اللي بيقولها سوفر عشان يقول لنا نطلع من احساس التذمر والشكوى ازاي ونستفيد من التجربه فقال حضر قلبك ابسط يدك اعزل الخطية بعد كده يقول حينئذ ترفع وجهك بلا عيب وتكون ثابتا ولا تخاف رفع الوجه معناه في بعض الأماكن في الكتاب الدالة الدالة يعني إيه الدالة الدالة يعني أصبحت مدلل أصبحت قريب لربنا يبقى تجربة خلي بالكم المعادلة دي معلش أنا بخترعها بس امشوا معايا تجربة زائد توبة تساوي دالة عاوز تبقى عند ربنا قريب قوي لقلبه وكلمتك فارقة معاه قوي كل الناس محبوبين عند ربنا بس في ناس ليهم دالة ليهم دالة ليهم شفاعة امشي على المعادلة دي لما تيجي تجربة مصحوبة بتوبة صادقة أصبحت لك دالة ترفع وجهك بلا عيب تقول له يا رب ممكن عشان خاطري يقول لك عشان خاطرك الله انت بقالك خاطر اهو بقالك خاطر من امتى من ساعة التجربة العلقة السخنة ومعاها شوية توبة حلو مفيش تذمر مفيش شكوى لا ده أقل من اسمي الغرامة قليلة قلبت معاك بإيه أعددت قلبك وبسطت يدك وعزلت خطيتك لا خلاص ترفع وجهك شوفوا لما يقول رفع إبراهيم عينيه لقى الكبش فدى ابنه ابراهيم ده بقى غالي جدا لما يقول ارفع عيني الى الجبال معونتي من عند الرب الدنيا كلها بتشتغل معاك ليه ليك داله وجهك مرفوع امام الله لانك انت النهارده مجرب وصالح وعلى فكره دي واضحه في سفر ايوب اخر اصحاح يقول له مش هسامح اصحابك الا لما ايه لما تصلي له عشان يعرفوا انك انت النهارده غير زمان انت النهارده لك داله ليك شفاعة يا أيوب أنت عشان اتعذبت كتير وفي الآخر تبت صلاتك أحلى من صلاته أقوى كتير من صلاته أكثر فاعلية من صلواته لما هم يصلوا مش زيك أنت عشان كده على فكرة لما بنزور مرضى شداد يعني أو ناس مجربين جدا بنطلب صلواته هم احنا ما بيطلبوا صلواتنا انما احنا كمان نطلب صلواته لانه اذا كانوا شاكرين وتائبين يبقوا كده ليهم دلة يبقى مجرب وشاكر وتائب لا ده عملة صعبة ده ده ده تلبط البار تقتدر في فعلهم ده دول كلمتهم عند ربنا غالية قوي لأن قبلوا منه الغرامة وبيشكروا وبيستفيدوا بيتوبوا بيتنقوا ده كده يبقى ايه مستواهم بقى عالي يقول كمان سيمسح الله كل دمعة من عيونهم الموت لا في النهاية إيه كله هيعدي التجربة هتخلص والدموع هتروح والشكوى هتنتهي ويفضل إيه الموت لا يكون فيما بعد لا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع لأن الأمور الأولى قد مضت هيفضل إيه طيب تفضل الدالة تفضل المكانة يبقى أنت إيه طالع كسبان مية في المية ليه لما التجربة بتخلص مع شكر وتوبة ده أنت طلعت بقى إيه كسبان على طول لأنها هتفضل إلى الأبد في مكانة عالية ربنا يسوع حكاها لنا بطريقة تانية قال المرأة وهي تالت تحزن لأن ساعتها جاءت ولكن متى ولدت الطفل لا تعود تذكر الشدة لسبب الفرح يبقى وقت الولادة قبل الولادة في وجع وفي قلق وفي تعب إنما بعد الولادة لا خلاص خلاص التجربة لما بتخلص أو الإنسان بيخلص خلاص الوجع انتهى ومعانا بقى أبدية سعيدة بلا وجع بعد كده فوق الظهيرة يقوم حظك الظلام يتحول صباحا تفكرنا حكاية الظهر دي الضلمة تقلب نور انه في ارتباط غريب ووثيق بين آلام الإنسان وآلام الصليب وعند الصليب حصل حاجة الدنيا ضلمت الظهر وبعدين رجعت نورت تاني فالرسالة هنا ايه لما تضلم قوي عليك لما تبقى كحل لما تبقى كآبة لما تبقى تقيلة قوي على قلبك الحكاية افتكر الضلمة بتاعت الصليب اللي ما كملتش ثلاث ساعات وإيه ونورت وفضلت بقى منورة إلى الأبد ليه لأن نور القيامة بعد كده فاللي بيبتدي بصليب ينتهي بقيامة فلما تلاقي في ضلمة في وجع شديد في تعب شديد قوي افتكر الضلمة بتاعت يوم الجمعة ما فيش عمرنا لغايه دلوقتي ما جت جمعه عظيمه ما جاش بعدها عيد القيامه مش كده وعلى عيد القيامه قعدنا ايه خمسين يوم كل سنه فاهمين عشان نقول كانها نسبه وتناسب اهو الجمعه خدت لها يوم صايمين وتعبانين ومتألمين وبنضلم شويه انما من ساعه حد القيامه معانا خمسين يوم اشاره الى عدد بلا حدود من الفرح الدائم فيقول له إن أنفقت نفسك للجائع وأشبعت النفس الذليلة يشرق في الظلمة نورك ويكون ظلامك الدامس مثل الظهر بمعنى آخر يقولوا الآباء التجر... احتمال التجربة باتضاع وشكر يخليك تنور يخليك تستنير احتمال أي تجربة باتضاع وشكر يخليك تستنير تستنير يعني يعني مخك يبتدي يفهم ويشوف حاجات عمره ما فهمها وشافها هي دي حتة يشرق في الظلمة نورك نورك انت مش نور ربنا بقى يعني انت نفسك بقيت منور من جواك يعني ايه بقيت شايف حاجات ما كنتش شايف فاهم حاجات ما كنتش فاهمها لانك قربت قوي من السماء والنور الابدي يقول وتطمئن هو ادانا الوصف الاول فاكرنا اعددت قلبك بسطت يدك تركت خطيتك نزعت الظلمة من خيمتك مش كده مشيت في السوق وبطلت تشكي لأنك عرفت أنها غرامة أقل من اسمك ماشي تطمئن تطمئن ازاي والتجربة لسه باقية لأنه يوجد رجاء يبقى حين يتوب الإنسان الرجاء يلمع في عينيه طول ما انت معترض على مشكلتك رافضها مش قابلها الدنيا تقيلة وكئيبة وبطيئة وما بتتحركش أول ما بتتوب وبتقبل الغرامة القليلة دي يوجد رجاء تبتدي تقول هي ممكن تفك اه هتفك ممكن تخلص هتخلص هتتحل تتحل تطمئن لأنه يوجد رجاء بس كانت عاوزة ايه تقبل وتعد قلبك وتبسط يدك وتطرد الظلم من حياتك وتطمئن لانه يوجد رجاء تتحسس حولك تحس الله ده ايد ربنا هنا ده في خير هنا ده في بركه هنا تتحسس حولك يعني تبتدي تحس تلاقي الله ده ربنا مش رافضني ولا حاجه ده في برضه بركات كتير حتى جوه التجربه وتضطجع امنا تنام وانت مطمن في ناس بتنام جوه التجارب أكثر أمنا من بره التجارب دي بقى بتبقى نعمة من ربنا لأنه دخل في السكة الصح ليس ذلك فقط رومية خمسة يقول بل نفتخر في الضيقات عالمين أن الضيق ينشئ صبرا والصبر تزكية والتزكية الرجاء والرجاء لا يخزى لأن محبة الله انسكبت في قلوبنا آخر حاجة فعلا يقول إيه من إحسانات الرب أننا لم نفنى بفكركم بعنوان المحاضرة الله يغرمك ها بأقل من اسمك إذا من إحساناته أننا لم نفنى انت ساعات وسط تجربة جديدة بتقول يا ريتني مت وخلصت لا لا لا لا لا خالص اللي انت بتقوله ده هو الغلط لان اللي انت فيه احسن جدا من احساناته اننا لم نفنى لان مراحمه لا تزول من رحمة ربنا التجارب لان بديل التجربة هو الفناء هو الهلاك فمن مراحمه أننا لم نفنى مراحمه لا تزول هي جديدة كل صباح كثيرة أمانتك ساعتها تضطجع أمنا يعني حتى لما يجي يوم النهاية وتحط راسك تبقى مطمن تقول له يا رب بص أنا شلت صليبي معاك أهو أنت قلت لي أنت هتشيل صليبك أظن إن كان في حياتي صليب كنت خايف يجي اليوم ومفيش في حياتي صليب بعد التجارب التقيلة دي أظن إن أنا ليا عشم عندك لأني بقيت شايل صليبي لهنا كل مجد وكرامة الأبد